بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد اخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفاضلات الكريمات في الله قرأت عجبا قرأت الكلمة لسيدنا أبي هريرة يا إخواني في الله يعني تعجبت منها تعجب شديد قال أبو هريرة رضي الله عنه من رأى منكم الموت يباع فليشتره لي من رأى منكم الموت يباع فليشتره لي بيقول أنا مستعد أدفع فلوس عشان أموت أنا لو الموت سلعة بتتباع أنا كنت دفعت فيها فلوس يا إخواني في الله كم واحد فينا كاره الموت كم واحد في المجتمع بتاعنا بياخد مهدئات نفسية رعبا من كل ما يتذكر الموت كم واحد فينا يا إخواني في الله حامل هم إن هو بس يفكر في قضية إنه هيموت وهيسيب الدنيا وهيسيب ملذاتها وهيسيب سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول حبيب جاء على فاقة حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم لا أفلح من ندم يا ويله اللي هيندم ساعة الموت يا ويله اللي نفسه هتقع منه وهتخونه ساعة الموت عايز اقول ايه يا جماعه كاره الموت ليه كاره الموت لانك هتسيب بيتك ما انت هتسكن في قصور الجنه كاره الموت لانك هتسيبي ولادك ما انت هتصاحبي النبيين والصديقين ان كان ليك هذا المقام باذن الله كاره الموت لانك هتسيب طعام الدنيا وشرابها هتاخد طعام الجنه وشرابها كاره الموت لانك هتسيب اصحابك وحبايبك ما انت هتصاحب الصالحين والصديقين كاره الموت ليه مش هتشوفي ربنا غير لما تموتي مش انت مشتاق تشوف ربنا مش هتشوفه غير لما تموت مش هت هتشوف الجنة غير لما تموتي مش هتدخل الجنة غير لما تموت مش هتشوف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام غير لما تموت مش هتشوف حبايبك والصالحين عبر الزمان والأنبياء لما تموت مش هنشوف الملائكة غير لما نموت كارهين الموت ليه يا جماعة عشان كده معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يموت لما انتشر الطاعون فقال انه رحمة اللهم وسع رزق آل معاذ منه يا رب فضل يدعي ان هو وبيته يصابوا بيه ابنه اصيب بيه ومات مراته اصيبت بيه وماتت هو اصيب بقرحة صغيرة في ايده فكان يقبلها في اصبعه ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل وهو بيموت كان يروح في غيبوبة ويصحى فيقول اخنق خنقك فوالله اني احبك يا موت مهما تشد عليا انا بحبك ولما عند الاحتضار قال اللهم مرحبا بالموت مرحبا مرحبا بالموت مرحبا حبيب جاء على فاقة بيقول كلام شاعر في الموت يا جماعة وبيموت اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الحياة لغرس الاشجار ولا لجري الانهار اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الدنيا الا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة مزاحمة العلماء بالركب في حلقات الذكر يا رب ما كنتش بحب الدنيا عشان الدنيا انا كنت بحبها عشان الدروس الايمانية ومجالس الذكر وعشان قيام الليل وعشان صيام النهار يا رب ده اخر كلمات قالها سيدنا معاذ وهو يموت ولقد كنتم تمنون الموت هو في ناس الموت بالنسبة لها امنية هو في ناس بتحب الموت يا جماعة ومنهم من ينتظر مستنيين اللحظة اللي هيموتوا فيها عشان يوفوا الدين اللي فرقبتهم لربنا سبحانه وتعالى والعهد اللي فرقبتهم لربنا النهارده هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن الموت يا جماعه هنتكلم عن القبور يا جماعه ولكن هنتكلم عن موضوع يعني خلاف المتوقع كان المتوقع النهارده ان احنا هنتكلم عن عذاب القبر كان المتوقع تاكسي بس واقف قدام مخرج الاسعاف لانه راح تاكسي شاهين تاكسي شاهين واقف قدام مخرج الاسعاف تاكسي شاهين واقف قدام مخرج الاسعاف يا اخواني يعني ال- الاخ اللي اللي سدد مخرج الاسعاف بتاكسي شاهين ربنا يحفظه ويبارك فيه يقوم باذن الله سبحانه وتعالى وناخد بالنا يا اخواني في الله يبقى كاره الموت ليه كارهين الموت ليه يا جماعه يا اخواننا إن كان متوقع نتكلم النهارده عن عذاب القبر كان متوقع نتكلم النهارده عن اهوال القبور العشر ما تخافوش هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بس المره الجايه امال النهارده هنتكلم عن ايه النهارده هنتكلم عن نعيم القبور هنتكلم عن الجنه الصغرى هنتكلم يا اخوانا على ان في نعيم في القبور لا يتخيله انسان هنتكلم درس كامل عن نعيم القبور هو مش نعيم القبر ده 10 دقايق كده ولا خمس دقايق بيتقالوا كده في اخر درس عذاب القبر وخلاص هو نعيم القبر ده احنا ما بنفكرش فيه اصلا احنا لما بنتكلم بنتكلم عن عذاب القبر واما بنحاول نسمع بنسمع عن عذاب القبر هو في حاجه اسمها نعيم القبور هو في حياه نعيم جوه القبور تعالوا يا اخوانا تعالوا نفتح قلوبنا للنعيم العظيم اللي موجود جوه القبور لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى تعالوا نتكلم عن موضوع زي ما حاولنا واحنا بنتكلم عن الجنة ان احنا نتكلم عن الحياة الاجتماعية في الجنة عن نعيم المرأة في الجنة عن حب الزوجين في الجنة عن وجوه تعيش قلوبنا في نعيم الجنة زي ما حاولنا في عذاب النار نتكلم عن 30 نوع من انواع العذاب في النار غير الحريق وغير النار تعالوا يا اخوانا نستكشف الدار الاخرة تعالوا يا اخوانا نفهم ان الدار الاخرة ده موضوع اعظم مما نتخيل واكبر مما نتخيل تعالوا نتكلم مع بعض باذن الله عن نعيم القبور اول نوع من انواع نعيم القبور وانا والله انا يعني فعلا انا بلاقي نفسي واحنا بنتكلم في الدار الاخره محتار مش عارف ابدا منين اكلمكم عن نعيم رحله الروح اللي ما بين لحظه الموت وما بين دخول القبر ايه رحله الروح دي الرحله اللي الروح بتقطعها طالع نازل طب الرحله دي قيمتها ايه قيمتها تمهيد للقبر يعني ايه تمهيد انت عايز تدخل القبر كده من الدنيا للقبر فجاه ده انت كنت تموت فيها تاني انت عايز تدخل القبر فجأة وتلاقي ملكان اسودان ازرقان وتلاقي القبر بال بال بال بالهول بتاعه وتلاقي اسئلة الحساب لا لا لا لا من رحمة ربنا ان ربنا جعل في مرحلة ما بين الموت وما بين دخول القبر رحلة او رحلة الروح او نعيم رحلة الروح ده اول نوع من انواع الق- نعيم القبر اللي هنتكلم عنه هنتكلم ان شاء الله عن النعيم الاجتماعي في القبور نعم الايه النعيم الاجتماعي يا اخواني هنتكلم مع بعض وهنجيب النصوص مع بعض هنتكلم عن النعيم المادي في القبور مادي مادي مش نفسي بس مش روحي بس هنتكلم عن مفاجآت في نعيم القبور باذن الله سبحانه وتعالى في ثلاث مفاجآت في نعيم القبور ايه المفاجآت بتاعتها لما نيجي وقتها هنتكلم عن نعيم ضمة القبر نعيم ضمة القبر هنتكلم باذن الله عن نعيم رؤية النار في القبر ازاي دي هنتكلم الوقت عن نعيم رؤية الجنة عن نعيم النجاة من عذاب القبر ده في حد ذاته نعيم ازاي زي ما هنشوف باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن نعيم النجاح انا فزت انا نجحت في امتحان الملكين انا جاوبت اخر فتنة بيتعرض لها المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخر امتحان امتحان القبر امتحان الملكين هنتكلم عن اصناف من النعيم يعني مش هنقدر نحصيها الوقت او نحصرها الوقت واحنا ماشيين ربنا يفتح علينا نبدأ باول حاجة التمهيد بقى الاول يا جماعه نعيم رحله الروح نعيم رحله الروح ان رحله خدوا بالكم الموت صعب الموت شديد يا جماعه الموت شديد على المؤمن والكافر الموت شديد على الطائع والعاصي الموت مفاجاه الموت فزع الموت صدمه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع ايه ها قر عن عالهم النبي لسه ما قالش ده مؤمن ولا كافر النبي بيقول لك ان المؤمن والكافر احساس ان الناس ماشيه وسايباها احساس انك هتفضل هنا لوحدك احساس ان مفيش انيس معاك احساس ان اول ليله ما انت شدت في بيتك ما انت شدت مع مراتك ما انت هتشوف اولادك ما انت هتشوف احبابك احساس ان الكل مشي وسابك في المكان ده ده ده على الجميع غير النبي عليه الصلاه والسلام والاحاديث اللي بقولها لكم النهارده كلها محققه عشان لو واحد منكم او واحده منكم سمع حديث ممكن يبقى جديد عليه شويه يعني الاحاديث اللي بقولها لكم النهارده كلها محققه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فهذا من الامانه هذا من الامانه في الدعوه الى الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المؤمن إذا مات يلتقي بأرواح المؤمنين إيه الجمال ده هنتكلم الوقت عن الحالة الاجتماعية في القبور يا جماعة يلتقي بأرواح المؤمنين فيقول فيفرحون به فرحة الغائب إذا ورد على أهله لما الناس بيجي لهم الغايب الحبيب بتاعهم بيفرحوا بيه قوي لما يشوفوه فيقولون ما فعل فلان وما فعل فلان فلان أخباره إيه أبوك عامل إيه يا ابني وأخوكي واختك وابنك ومراتك عامله ايه وفلان صاحبنا وفلان اللي كان بيجري معانا في الدعوه وفلان اللي كانت بتقعد معانا في الورش وفلان اللي كان بينزل معانا جولات وفلان اللي كان بيجري معانا في صناع المعروف وفلان اللي كان بيطلب علم والداعيه الفلان والشيخ فلان اخباره ايه ف... فيقولان ما فعل فلان ما فعل فلان فيقولون يعني بيكلموا بعضهم دعوه فانه قد جاء من غم الدنيا ده لسه جاي من الدنيا ببلاها وغمها ده لسه جاي والموت من بلا الدنيا وغم الدنيا يعني ايه يا اخوانا يعني عايز اقول لكم ان ارواح الاموات نفسهم ارواح المؤمنين ما بيرضوش يستعجلوا عليه في الاجابه بعد كل المرحله دي هو لسه تعبان لسه الموت مأثر فيه لسه صدمه الموت مأثره فيه فبيقولوا سيبوه محدش يكلمه الوقت سيبوه ما يستريح بعد كل ده ولسه سيبوه فعايز اقول لكم ان الموت صدمه يا جماعه عشان كده ربنا من رحمته ربنا من رأفته ربنا من جمال قدره ربنا سبحانه وتعالى من جمال ارادته بينا عمل لنا مرحله اسمها رحله الروح ما بين الموت وما بين دخول القبر عشان مش من ملائكه الموت للقبر على طول المرحله دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشي معايا بقلبك بقى عيشوا معايا بقلوبكم يا جماعه احنا بنتكلم الوقت عن موضوع جميل جدا يا اخويا نعيم القبور يا رب ربنا يفهمنا وربنا يفتح قلوبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن ركزوا بقى في كل كلمة عشان نشوف افراح الروح نعيم رحلة الروح ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر ركزوا عشان اخليكم الوقت تستخلصوا النعيم من الحديث ده عشان اخليكم الوقت تستخلصوا الافراح بتاعة الروح من الحديث ده ثم يأتي ملك الموت خدوا بالكم ملك الموت جه بعد ملائكه الموت ما جاش في الاول والا كان يبقى عذاب والا كان يتفزع بعد الشمس والنور ما طلع جه ملك الموت عند الرأس فقال يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان اعلان النتيجة من اللحظة الأولى يا إخواني اعلان النتيجة من أول لحظة لو كان ملك الموت سكت كان زمانه اتفزع حتى لو شاف ملائكة وشها منور إنما من أول لحظة ما تخافش أنت من أهل الجنة ف والملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة معهم برفانات من الجنة ومعاهم لبس من الجنة عشان لبس السجن بتاعك ده ده انت هتطلع تقابل ربنا الوقت ما ينفعش تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى برفانات جنة حنوط جنة يعني ايه انس بن النضر لما شم ريحة الجنة في غزوة احد قال اني لا اجد ريح الجنة دون احد رمى نفسه اتضرب تسعين طعنة مش شاف الجنة شمها بس شم ريحتها فاخذ قلبه وضحى بعمره وحياته وانت بتموت تشم ريحة الجنة تشم ريحة الجنة فاذا خرجت الروح فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة في في السقاء الموت اللي احنا خايفين منه طلع سهل قوي طلع بسيط زي الكوباية دي ما تقوم عاملها كده اهو شوية المية اللي نزلوا دي هي ديت خروج الروح بتاعتك لو انت مؤمن فاذا اخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين ياخدوها فيضعوها في كفن الجنة وحنوط الجنة يلبسوا لبس الفرح لانه هيطلع الوقت هيتعمل له فرح في السماوات السبعة واحد مات على التوحيد واليقين والاخلاص لله ثم يصعدون به فيخرج منه ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب مين ده مين ده فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ده فلان باشا ده الشيخ فلان ده أحب أسمائه في الدنيا ده حفلة يا جماعة حفل التكريم فات يستفتحون فيفتح له اول ما تتفتح له ابواب السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها اعلى ملائكة في الكون هم اللي يشيعوا الجنازة الى السماء التي تليها كل جنازة يشيعوا مقربوها وهكذا وهكذا يعني في الارض جنازة وفي السماء فرح في الارض جنازة للجسد والناس بتبكي وفي السماء فرح للروح والملائكة بتضحك وتفرح وملائكة مقربو السماوات السبع بيشيعوها حتى يصل الى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين الله اكبر اول لقاء بينك وبين ربنا اول مرة هتسمعي ربنا وربنا بيكرمك قدام الكون كله اكتبوا كتاب ابراهيم في عليين اكتبوا كتاب فاطمة في عليين اكتبوا كتاب احمد في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين افراح يا جماعة تخيلوا اللي ربنا قال فوق اكتبوا كتاب عبدي في عليين وقام نازل في القبر اتسال من ربك هيبقى السؤال بالنسبه له صعب عشان كده رحله الروح ديت ده دي تمهيد لدخول القبر عشان يدخل القبر بعد ما عاش التكريم ده هو وعرف قيمه الدين يدخل القبر بقى يدخل بقى على اهوال القبور التي ستتحول له كلها الى نعيم الان زي ما هنتكلم النهارده ان شاء الله وزي ما هنشرح المره الجايه باذن الله الوجه الثاني بقى والعياذ بالله افراح الروح حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول فاذا صعدت الروح صلى عليها كل ملك في السماوات وصلى عليها كل ملك بين السماء والارض وما من ملك على باب من ابواب السماوات الا ضرع الى الله ان تعرج هذه الروح من بابه ايه التكريم ده ايه الانقلاب الكوني عشان هذا العبد الصالح ده ده نعيم ولا مش نعيم يا جماعة ده نعيم ايه الافراح بتاعت الروح بقى ها اول فرح ها رؤية الملائكة اللي زي الشمس المشرقة جميل تاني فرح ها ملك الموت وبيعلن النتيجة انه ناجي تالت فرح ها لبس الجنة وريحة الجنة ولبس الفرح رابع فرح ها الزفة اللي اتعملت له في السماوات كلها خامس فرح لقاء الله وسماع البشرى من الله سبحانه وتعالى ده اول نوع من انواع النعيم ده احنا لسه بنبدأ ده احنا لسه ما اتكلمناش نعيم القبور ممكن يبقى الف سنة ممكن يبقى الف سنة تخسر الف سنة ليه تقضي الف سنة نوم ليه يضيع عليك نعيم الف سنة محروم منه لانك ما خدتش باسباب نعيم القبر ليه نعيم القبر له اسباب يا جماعة يعني وهذه هي المفاجآت التي سنتكلم عنها اول مفاجأة ركزوا معايا اول مفاجأة ان نعيم القبر ليس لكل مسلم يعني ايه نعيم القبر ده له اسباب يا اخواني يعني نعيم القبر ده مش كل واحد مات على الاسلام بياخده ازاي ده دي المفاجأة التانية ان نعيم القبر درجات درجات ازاي نعيم القبر درجات احنا عرفنا ان الجنة درجات نعيم القبر درجات اول درجة حد يقدر يقول لي اول درجة في نعيم القبر ايه ها نام نومة العروس جزاك الله خيرا اول درجة في نعيم القبر نام نام اه بس بس بس نومة العروس يبشر بالجنة ثم يقولن له الملكان نوم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها يعني زي نومة ليلة الصباحية كده زي نومة ليلة الدخلة كده نام بقى مبسوط خالص كده وسعيد بعد ما بسطناك وبشرناك إن شاء الله برفق كده هنصحيك يوم القيامة ده دي أول درجة آه نوم اول درجة في نعيم القبر ينام وهو مبسوط مزاجه حلو عارفين واحد فرش قدام البحر كده بعد العصر كده في يوم هواء عليل كده وقام رايح له ساعة هي دي اول درجة من درجات نعيم القبر وعارف انه هيصحى مثلا على فرح كبير او هيصحى مثلا على وهكذا الدرجة الثانية من درجات نعيم القبر يا اخواني هي بعد نام نومة العروس هي ايه اول درجة ان هو ينام تاني درجة ان ربنا يلحقه بالرفيق الصالح يعني يدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب لابس لبس فخم جدا وشه جميل قوي وتقطيع وشه جميله قوي طيب الرائحه برفانات نفاذه جدا وانتوا عارفين ان القبور ريحتها بشعه فيدخل عليه فيقول من انت وجهك الوجه الذي ياتي بالخير يقول له انا عملك الصالح الا تعرفني انا كل ملمح من ملامحي عمل من اعمالك انا صحفتك تجسدت في شكل بني ادم كل ما هتبص لي هتفتكر كل اعمالك الصالحه هتبص لعينيا هتفتكر بكائك من خشيه الله هتبص لريحتي هتفتكر صيامك هتبص لنور وشي هتفتكر خشوعك في الصلاه يعني معنى كده ان الرفيق ده في سبعة مليار رفيق بعدد البشر كل انسان صحيفته غير التاني كل انسان صحيفته تبقى بني ادم هفضل معاك ليوم القيامة اونسك في وحدتك دي الدرجة التانية ان ربنا يؤنسك بالرفيق الصالح الدرجة الثالثة ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك الدرجة الثالثة ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك يعني ايه يعني زي الحديث الصحيح اللي قلناه دلوقتي ثم يأتي ارواح المؤمنين فيقولون ما فعل فلان وما فعل فلان حبايبك بقى اللي كنت بتحضر معاهم الدرس اللي كنت بتاعهم بتنزل معاهم في الدعوة اللي كنت شغال معاهم في تربية الاطفال او في اي ثغر من ثغور الدعوة الى الله اللي انت كنت بتقعدي معاهم في اي جلسة ايمانية اللي انت كنت بتطلب معاهم علم يبقى ان تلحق بالصالحين من اهل زمانك وتفرحوا ببعض وتقابلوا بعض كفرحة الناس لما الاهل لما يأتي لهم غائبهم الدرجة الرابعة من نعيم القبر ان تلحق بالصالحين من اهل الزمان مش من اهل زمانك يعني تلاقي نفسك مع الصحابة تلاقي نفسك مع الصديقين تلاقي نفسك مع السابقين ما هي درجات بقى الصالحين نفسهم درجات الدرجة الخامسة من عذاب القبر من نعيم القبر الدرجة الخامسة ان تلحق بالجنة يعني ايه يعني يا جماعة نعيم القبر ان القبر بتاعك بقى روضة من رياض الجنة انما في فرق بانك تتنعم في قبرك يعني في فرق ان انا اخلي لك المسجد ده جنة واخليك مبسوط فيه وانك ما لكش دعوه بالمسجد اصلا انت هتطلع فوق هتسكن في الجنة اليوم القيامة لحد يوم القيامة هتفضل ساكن في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء في حواصل او في جوف طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى قناديل معلقة في عرش الله ايه الكلام الرهيب ده ارواح انا والله يا اخواني انا حاسس بازمة شديدة وانا بكلمكم ليه قدامي كمية معلومات كبيرة جدا عايز اقولها وعارف ان الكلام ده مش عايز يتقال بسرعة الكلام ده عايز يتقال بالراحة بس لو اتقال بالراحة مش ممكن هنخلص المرة دي لا يمكن نقدر نخلص في مرة فانا بيتنازعني الامر ولكن يعني وصيتي ليكم ونصيحتي ليكم انا مضطر اتكلم بسرعة عشان احاول اخلص الله المستعان هو الذي يسيركم ارجع انت اسمع الكلام ده تاني هاته من على النت تاني واسمع كده واكتب وعيش بقلبك بقى عيش بقلبك الدرجة الخامسة ان يلحق بالجنة ارواح الشهداء في جوف طيور خضر لان الجسد البشري بيتعفن تحت او الجسد البشري في الارض فربنا يخلق لهم جسد يتنعموا بيه وينالوا بيه الملذات لحد يوم القيامة جسدهم يبعث تاني ولهم قناديل معلقة في عرش الله أنا بفتكر المنظر ده يا جماعة ببقى اتجنن عملتوها ازاي وصلتوا هنا ازاي انت عارف لما تلاقي واحد مثلا بينعم في السماء فوق ده واحد عدى سدرة المنتهى ورفع الى عرش الله عملتوها ازاي ايه اللي وصلكم لفوق كده شفتوا التضحية جميلة ازاي شفتوا لما ضحوا بروحهم عشان ربنا شفتوا اللي هيضحي بعمره عشان الله ربنا هيرفعه ازاي شفتوا ربنا بيحب عبادة التضحية ازاي يسرحون من الجنة حيث شاءوا الدرجة ومن درجات نعيم القبر بقى مش هنقول الدرجة السادسة ان يأذن الله لك ان تصلي في حياة القبور زي سيدنا موسى ما كان يصلي والنبي في رحلة الاسراء زي سيدنا موسى ما كان يصلي يعني سيدنا موسى قبره روضة من رياض الجنة يا جماعة بالتأكيد ساب الجنة وقعد يصلي يعني نعيم الاتصال بالله اعظم من نعيم الجنة ايه الكلام الكبير ده يا اخوانا ايه الناس اللي قلوبها وصلت لفوق قوي دي يا جماعة عايزين قلوبنا واحنا بنسمع عن الدار الاخرة تترقى يا اخوانا تترقى نعيم القبور المفاجأة الاولى انه ليس لكل المسلمين وانما له اسباب زي ما هنقول باذن الله في الاخر زي ما هنقول ملخص مذكرة عن اسباب نعيم القبر في الاخر المفاجأة الثانية ان نعيم القبر درجات ليه تخسر الف سنة نعيم ليه تخسري ألف سنة ممكن تعيشيهم في الجنة ليه الكلام ده له ثمن تعالوا ما نكمل المفاجأة الثالثة في نعيم القبر آه ان صفات نعيم القبر هي صفات نعيم الجنة نعيم متجدد نعيم متصاعد نعيم متنوع ولكن دي هنقولها بقى واحنا ماشيين بإذن الله النوع الثاني من انواع النعيم نعيم القبور نعيم الفوز والنجاح في حساب الملكين يعني ايه نعيم الفوز والنجاح في حساب الملكين ركزوا معايا بقى يا جماعه ايه حساب الملكين ده حساب الملكين ده مشكله كبيره يعني ايه مشكله كبيره يعني هنتكلم الوقت عن بعض التفاصيل في حساب الملكين ممكن تبقى غريبه على بعض الناس البدايه ان حساب الملكين صعب جدا ليه حد يقدر يقول لي حساب الملكين صعب ليه رقم واحد الزمان اول ليله في القبر ده انت لسه اول لحظاتك في الدار الاخره لسه فزعه الموت وصدمه الموت عندك يبقى حساب الملكين مش حتى سيبوه يستراح اسبوع وحاسبوه ده على طول يعني مات الساعة اتنين الفجر اتدفن الظهر اتحاسب يعني على طول يبقى حساب الملكين الزمان بتاعه فور الموت في اول ليلة في القبر اللي نزل فيها اخر اية في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الحاجة التانية المكان انه جوه قبر يعني المكان مش في مش في صالة امتحانات جوه قبر جوه التربة تحت التراب الحاجة التالتة في حساب الملكين انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ الالباني يأتيه ملكان اسودان ازرقان زي ما ربنا خلق ملائكة جميلة ربنا قادر انه يخلق ملك اسود وازرق العينين ربنا قادر يعني الموضوع نفسه الموضوع نفسه ايه الموضوع نفسه اللجنة مش سهلة يا جماعة الحاجة الرابعة في صعوبة حساب الملكين انك ما انتش عارف دول تبع مين زي ما قلت لكم قبل كده دي اخطر نقطة في امتحان القبر ان اللي مات ما هوش عارف دول تبع الاسلام ولا الهندوسية ولا النصرانية ولا اليهودية فالشكاك مش قادر ينطق اللي شاكك مش قادر عشان كده لما يجوا يسألوا الشاكك من المسلمين يقول لهم سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس انا سمعت الناس بيقولوا لما يقولوا محمد يقولوا عليه الصلاة والسلام كنت بقول زيهم خايف يقول محمد عارف اسم النبي وخايف ينطقه تخيلوا ممكن توصل لدرجة ايه في القبر عارف الاجابة انتوا فاكرين ان اجابة الاسئلة صعبة القضية انه خايف يقولها احسن ما يطلعوش تبع الدين اللي هو يعني يا اخوانا والعياذ بالله الشك ده الشك ده فزع الشك ده قلبه هيفزع في القبر وما هوش عارف يرد وما هوش- مش عارف يجيب فرابع حاجة في امتحان الملكين ان هو مش عارف ما هوش عارف دول تبع مين ف- فده عشان كده ده امتحان يقين خامس حاجة في امتحان الملكين ان هما يأتيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فينتهره ويقول من ربك ما دينك من نبيك ايه ده طب ما هو قال ربي الله الملك بينتهره ليه وخدوا بالكم دي معاملة سواء الطائع والعاصي والمؤمن والكافر نفس المعاملة الملكين بيعاملوا الجميع المعاملة دي فينتهره ويقول من ربك ما دينك من نبيك فقال له طب ما هو قال لك ربي الله لا ده ده عشان امتحان يقين يا جماعة امتحان في العقيدة ده اللي بيحصل ايه ان انت بعت ابنك او ابنك خرج فابنك انت قايل له اوعى تروح لفلان فابنك رجع الساعة 2 بالليل فانت بتقول له كنت فين قال لك آه، كنت آه، كنت بلعب كوره مع اصحابي مثلا يعني ها فانت مش متاكد طب اعمل ايه بقول لك كنت فين يقوم لو هو كان كذاب يعمل ايه يقوم يتفزع يقوم ي- آه، على بان على طول اهو بالظبط كده امتحان الملكين امتحان يقين من ربك ما دينك من نبيك ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد فينتهره ويقول من ربك لو ده شاكك هيقول احسن تكون الاجابه الاولانيه غلط طب استنوا طب طب سيبونا افكر لا مفيش هنا سيبونا افكر لازم تبقى جاهز مش هيسيبوك تفكر مش هيسيبوك تعملي حسابك مش هيدوك ساعة تراجع معلوماتك جاوب من ربك من نبيك محمد بقول لك من نبيك لو واحد بقى ما عندوش يقين بالنبي عليه الصلاة والسلام مصيبة مش هيعرف ينطقها تاني هيحس ان هو كأنه جاب غلط فهم بينتحرانه ليه عشان يتثبتوا من اليقين بتاعه انه مش بيجاوب اجابة خبط كده وخلاص في ناس بتقوم مجاوبة خبط وايه وهي ورثاها لا موقن ولا ما انتش موقن عشان كده قضية كبيرة قوي يا جماعة انك تتسأل من ربك طب انت علاقتك بربنا ايه اللي تخليك تقول ربي الله حبك لربنا ايه اللي يخليك تقولي ربي الله من نبيك طب انت اتباعك لسنته قد ايه طب انت معرفتك باخلاقه قد ايه وانا بسجل سلسله لو عرفوه لاحبوه الايام اللي فاتت اللي هي بتاع قناه الرحمه الايام ديت والله يا اخواني كاد قلبي ان يطير وكاد عقلي ان يطير هو ده النبي بتاعنا هي دي اخلاقك يا محمد يا ابن عبد الله والله لو اجتمعت الارض عشان يالفوا اخلاق على واحد بالمنظر ده ما يعرفه لانها اخلاق فوق مستوى ادراك البشر اصلا فوق مستوى تصور البشر اصلا عليه الصلاه والسلام علاقتك بيه ايه قولي نبي محمد ديني الاسلام نصرته قد ايه وقفت معاه قد ايه دافعت عنه قد ايه عشان ساعتها تقول ديني الاسلام وما علمك ده السؤال الرابع في القبر ما علمك يعني ايه ما علمك جبت الدين بتاعك منين بقى جبته من التوك شو اللي كان بيشتم في البخاري ومسلم واللي كانوا بيعملوا شبهات ضد السنه وضد البخاري ولا جبته من حد متميع بوظ لكم دينكم ولا جبته من الناس اللي بيحققوا لك كل حديث وامناء في وممكن يسهروا ليله كامله عشان قبل ما يقول لك حديث يقول ده صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن ولا حسن لغيره ولا موضوع ولا ضعيف ولا منكر ولا مرسل ولا منقطع انت خدت دينك منين ما علمك مصدر التلقي بتاعك بتتسال عنه في القبر فيقول قرات القران فامنت به وصدقت قران يعني انت مش هتنجو في القبر من غير القران يعني انت مش هتنجي في القبر من غير علاقتك بالقران اخوتاه 75 يوم على رمضان باقيين علاقتنا بالقران شكلها ايه اللي قام ليله امبارح دي يرفع ايده اللي صلى ركعتين بالقران امبارح يرفع ايده انا بكلمكم الوقت انا مش بوعظك انا بقول لك اللي قا... اللي, اللي صلى ركعتين امبارح يرفع ايده كده يا نهار ابيض 75 يوم على رمضان وده العدد اللي صلى قيام ليل امبارح ولو ركعتين هنقابل ربنا نقول لربنا ايه لما يقول لك وما علمك هتقول له القران منين هو فين علاقتك بيه امتحان العقيده يا جماعه امتحان صعب جدا طب النقطه العمليه الخطيره هنا بقى النقطه الخطيره هنا درجات الاجابه على الملكين الناس في الاجابه على الملكين درجات الكافر له اجابه والشاكك في دينه اللي كان مسلم في البطاقه وخلاص شاكك قعد ليل نهار قدام منتديات الالحاد والعلمانيه والنصارى وقعد ليل نهار قدام برامج التوك شو اللي قاعده تبص شبهات قلبه مليان شك عمل قلبه مزبله مزبله العفن الكفره كلهم قاعد كل ما قاعد يقول شبهات هات هات فده الشاكك له اجابه المؤمن له اجابه الصديق الموقن له اجابه وفي اجابات خاصه بقى خارج مستوى المنافسه محدش يقدر يتنافس عليها دي الكافر يقول ايه ها ها لا ادري يعني ايه ها يعني دلوقتي مثلا طفل في ثالثه ابتدائي واقف في الدرس بقول له تعالى يقول لي ايه اقول له المعادله بتاعت القنبله الذريه اللي امريكا انتصرت بها في الحرب العالميه الثانيه ايه ايه انت بتقول ايه هو مش فاهم اصلا هو مين بيقول ايه مش عارف واحد فجاه تعالى قول لي قانون نيوتن في الفيزياء وقانون ارشميدس وادخل ابتدائي اه انت بتقول ايه اهو بالظبط كده ها ها دي واحد عمره ما فكر في قضيه الاخره ما هواش فاهمه ما بيقول ايه اصلا كاني جبت لك قلت لك تعالى حل له لوغاريتمات فتقول ايه انت بتقول ايه فجاه واحد كلمك باللاتيني فتقول ايه مش فاهم ما هوش فاهم اصلا الكلام ما هوش فاهم فيقول ها ها لا ادري مش فاهم انتوا بتقولوا ايه فيقول لا دريت ولا تليت لا انت فاهم ولا تليت ولكن في علاقة بينك وبين تلاوة القرآن ولا انت اصلا اتبعت طريق الفهم عشان تفهم في يوم من الايام الاسئلة اللي بنقولها طيب التاني بقى شاكك الشاكك برضه يقول ها بس يوم قال بعدها ايه سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس انا والله انا مش عارف يعني انا انا سمعتهم كانوا يقولوا محمد فيقولوا عليه الصلاه والسلام فيقول عليه الصلاه والسلام انما انا يعني يعني انا حاسس بالكلمه انه عايز يقول يعني حضراتكم عايزين نقول ايه بالظبط وانا اقوله يعني يعني قولوا لي اقول ايه مش عارف والله طب انتوا ايه اللي يرضيكم وانا اقوله سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس انا مش عارف يعني مش متاكد من حاجه معينه طيب والمؤمن بقى فيقول المؤمن ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد عليه الصلاه والسلام يجيب بايمان وتصديق طب امال الموقن الصديق النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث خطير جدا قال فيقول هو محمد لما يسالوه عن النبي عليه الصلاه والسلام هو محمد شوف الاجابه ده في القبر انا اصلا اللي هيطير عقلي هو في واحد في القبر يعرف يرتب الكلام ده ده باراجراف مرتب يا جماعه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا هو محمد تاني رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا هو محمد ثالث يقولها في الشوم ثلاث مرات رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا ده واحد عامل مظاهرة في القبر ده واحد بيقول لهم هو كده مهما عملته هو سيدنا محمد انا متأكد هتشككني ربي الله ربي الله ربي الله دين يا الاسلام دين يا الاسلام دين يا الاسلام دي اجابه الصديقين بقى الحديث دي كلها ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث دي كلها ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام إجابة الصديقين في إجابات بقى خارج المنافسة حديث سيدنا محمد بيكلم سيدنا عمر بن الخطاب كلم الصحابة عن سؤال الملكين فعمر قال له يا رسول الله أيكون أترد إلينا عقولنا يعني يا رسول الله وانا ساعتها هبقى صدمة الموت مخلياني مش مهزوز مش عارف ارد ولا يا رسول الله انا هبقى عارف اتكلم وهبقى في عقلي فالنبي عليه السلام قال يعني ايه انه ترد الي الينا عقولنا فقال عمر رضي الله عنه حديث يعني يعني ثبت عن بعض اهل العلم فقال عمر في فيهما الحجر عارفين يعني ايه يا جماعه يعني عمر الخطاب بيقول كلمه غريبه جدا بيقول مين ده اللي يقول لي من ربك انا اتسأل او في سؤال اصلا يتسأل من ربك في فيهما الحجر ده انا اللي يقول لي من ربك ده نضع في فمه الحجر انا يتقال لي دينك ما دينك دين الاسلام وربي الله ونبي محمد اجابات خارج المنافسه يعني سيدنا عمر قصده ايه قصده اليقين الراسخ قصده اليقين الجازم قصده ان السؤال ده ما ي... ما... يعني انت عارف اقول لك ايه انا ما سالش السؤال ده ليه ما سالش السؤال ده ده, ده اوضح حاجه في الوجود كله هو ده سؤال اصلا هو ده سؤال كان سيدنا عمر بيقول للنبي عليه السلام يعني يا رسول الله بس دي مستويات يقين بقى فاروق الامه رضي الله عنه دي درجات الاجابه يبقى النوع الثاني من انواع نعيم القبور ايه يا جماعه نعيم النجاح فيه امتحان القبر نعيم النجاح فيه امتحان القبر الدرجه الثالثه ادعوا لاخوكم يا اخوان ادعوا لي لان انا مش عارف يعني الموضوع كبير يعني بس ان شاء الله هنخلص باذن الله مش انتوا معانا وراكم حاجه وراكم حاجه بعد الورش مفيش حاجه الليله ان شاء الله باذن الله طيب خلاص نعتكف في المسجد بقى مع بعض النوع الثالث من نعيم القبر نعيم رؤيه الجنه والنار يعني ايه لما يفتح له باب الى الجنه فيقال هذا مقعدك في الجنه وما اعد الله لك فيها بص وافرح متع عينيك لما تمشي كده تلاقي مثلا يافطه كبيره شكل قصر مثلا او فيلا من اللي ب 60 مليون كده في الساحل الشمالي فتبص واو ايه ده فواحد يقول لك ده بتاعتك ايه بتاعتي بتاعتك يا عم يفتحوا باب للجنه كده تشوف قصور وتشوف نعيم وتشوف رياض ايه ده يقول لك ده بتاعتك ده دي بتاعتك انت اللي ربنا اداها لك على عملك الصالح بعد كده يتفتح باب للنار فيقال هذا كان مقامك في النار وما اعد الله لك فيها لو كنت عصيت الله لو كنت سمعت كلام البنت اللي بتكلمك على الفيس واتجريت وراها كان زمانك دخلت هنا لو كنت سمعت كلام الشاب اللي قاعد يلاغي معاكي على الفيس واتكلمت معاه كان زمانك الوقت هنا لو كنت ما جهدتش نفسك في العادة السرية والمواقع الإباحية كان زمانك هنا لو ما كنت لو كنت استمرت في الطريق اللي انت كنت ماشية فيه قبل التوبة كان زمانك هنا هذا كان مقامك في النار وما أعد الله لك فيها لو كنت عصيت الله البخاري قال حتة كلمة حتة كلمة يا جماعة فيرى مقعده من الجنة والنار بخاري قال حتة كلمة في الآخر قال فيراهما جميعا حد عارف الكلمة دي معناها ايه حد عارف معناها ايه يعني ايه يراهما جميعا ايوه يعني ايه يعني الشاشة تتقسم نصين قدامه في القبر نص الجنة ونص النار فيراهما جميعا ربنا يجمع له الصورتين جنب بعض يبص للصورتين يقارن اسم قصور الجنة بزنازين النار يقارن فواكه الجنة بزقوم النار يقارن انهار الجنة بحميم النار يقارن ده بده فيراهما جميعا الفاظ رهيبة يا جماعة بس مين اللي يقف ويتدبر فيها ان الاتنين يشوفهم شفت بقى المقارنة ما بين الاتنين يا اخوانا كل واحد مننا قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنة ومكان في النار باسمه مكان في الجنه ومكان في النار لو اطاع ربنا ياخد المكان اللي في الجنه لو عصى الله والعياذ بالله وكفر وجحد واحد تاني اللي يورث مكانه في الجنه عشان كده ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان جنه له وجنه يورثها عن واحد ممن ابى ان يدخل الجنه بسبب معصيته وجحوده وكفره والعياذ بالله فيتحط له المكانين اللي عليهم اسمه القصر اللي عليه اسمه في الجنه والزنزانه اللي عليها اسمه في جهنم دي بتاعتك بسبب طاعتك وقيامك وصيامك ودعوتك الى الله وزيارتك للمقابر وتدبرك في الخلق ونزولك في دعوة الناس وجهادك في سبيل الله وقيام الليل وصيام النهار واستعدادك لرمضان وحجاب امهات المؤمنين وتربيتك لاولادك وده كان مكانك في جهنم دي كانت هتبقى زنزانتك في جهنم لو كنت بقيت متبرجة كانت هتبقى زنزانتك في جهنم لو كنت مشيت في طريق الزنا والخنا والرشوة والربا والخمرة والمخدرات واتباع الشرع الذي يضاد شرع الله والعياذ بالله الكلمة الثانية الخطيرة اللي بيقولها اللي هتعرفنا بقى المفاجأة الثالثة في نعيم القبر الكلمة الثالثة الخطيرة في البخاري ومسلم برضه يا جماعة فيعرض عليه مقعده من الجنة ها بالايه بالايه بالغداة والعشي يعني الصبح وبالليل يشوف مكانه في الجنة عارفين ده معناه يا جماعة ده معناه ايه يعني معناها ان هو كل يوم بيتفتح الشباك بتاع القصر بتاعه في القبر يبص على ال view القبر بتاعه جنه view يعني ايه جنه view يعني شقه في تريل ب 400 500 الف جنيه طب الشقه على المشايه بمليون ونص ليه يعني عشان نيل view عشان بتطل على النيل وعلى النادي وعلى ال... آه وعلى كل الحاجات اللي المفروض تبقى شقه اصلا بربع جنيه بسببها بس مش مهم فالمفروض الواحد ما يسكنش اصلا بسببها يعني مش مهم لمن يخشى عذاب الله والله يا اخوان لمن يخشى أن يعني ان تنزل عقوبه على من يعصي الله سبحانه وتعالى ربنا يتوب على المسلمين اجمعين يبقى دي غلت عندي ليه عشان ال view ال view اه نيل view على النيل على النيل على طول يبقى اذا تخيل بقى جنه فيو تخيل بقى القبر جنه فيه طب في حاجه تانية هو الجنه يا جماعه ما هياش يعني الواحد مش له في الجنه بيته خلاص ده له في الجنه املاك وقصور وانهار وجناين فكل مره بيشوف منظر شكل غير التاني فنعيم القبر ايه حد يقدر يقول لي ياخد الموبايل ده هديه حد يقدر يقول نعيم القبر ايه متجدد نعيم القبر متجدد يعني ايه تخيلوا كده تخيلي معايا والله تصور يا جماعه يعني طاير العقل ان انت ساكن في شقه تفتح الشباك الصبح النهارده تلاقي قدامك النيل تقوم تاني يوم تفتح الشباك تلاقيك على نهر الامازون تقوم تفتح تقوم تفتح الشباك تلاقيك على الريفيرا تقوم رابع يوم تفتح الشباك تلاقيك قدام جبال الهيمالايا تقوم خامس يوم تفتح الشباك تلاقي كعبه view قدام الكعبه تخيلوا كده يا اخواني مستحيل دي تحصل مفيش حاجه اسمها شقه ال view بتاعتها بتتغير هي الشقه ال view بتاعتها اليوم الايام ال view بتاعت نعيم الجنه بتاعت مقعدك في الجنه في في القبر تتغير كل غداة وعشي يبقى نعيم التجدد وهي دي المفاجأة في نعيم القبر ان نعيم القبر متجدد بدليل ده هو وان نعيم القبر متصاعد زي ما قلنا كل ما يطلع سما في رحلة الروح يشيعه مقربوها الزفة قاعدة تكبر الزفة قاعدة تزيد يعني نعيم القبر متصاعد نعيم القبر متنوع زي ما هنتكلم الوقت ان شاء الله ان في نعيم مادي وفي نعيم اجتماعي وفي نعيم نفسي فنعيم القبر متنوع فهذه مفاجآت في نعيم القبور قبل ما اخونا الحبيب يؤذن قلت لكم الثلاث مفاجآت بتاعت نعيم القبور ايه المفاجأة الاولى ايه المفاجأة الاولى ايه ان نعيم القبر مش لكل مسلم له اسباب المفاجأة الثانية ايه انه درجات ما هوش مستوى واحد المفاجأة الثالثة انه مثل نعيم الجنة فهي جنة صغرى متجدد متنوع متصاعد جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واحبابي في الله الجو بتاع الضلمة ده جو جميل قوي بس احنا عايزين ننورها عشان بنتكلم عن نعيم القبر يا اخواني في الله مصدقين يا جماعة مصدقين يا اخوانا مصدقين الكلام اللي احنا قاعدين نقوله من اول الدرس ده مصدقين ماذا يحدث تحت التراب مصدقين ان بعد ما نموت كل ده هيحصل لنا مصدقين ان القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار كما في الاثر مصدقين يا جماعة اوعى اوعى تكون بتقول اصل انا مش سامع ومش شايف هو انت عايز تسمع وتشوف امال الامتحان فين امال امتحان اليقين فين خد بالك انت ودنك ليها حدود في السماع يعني انت لا يمكن تسمع صوت الذرات بتاعه كل حاجه حواليك والا تتجنن خدي بالك ان انت عينيك ليها حدود في الرؤيه والا لا يمكن تشوفي نمله على اول الشارع اللي هناك خد بالك ان انت صوتك له حدود كذلك عقلك له حدود كذلك عقلك له حدود الوقت لو شغلنا راديو هيطلع اذاعه القران الكريم واحنا مش سامعين صوت قران من غير الراديو مش كل حاجه ودنك بتسمعها مش كل حاجه عينيك بتشوفيها يا اخوانا الامتحان اللي احنا فيه ده امتحان يقين اللي بينكروا الكلام ده الناس الملحده الشباب اللي بيلحد الشباب اللي بينكر كل الكلام ده الشباب اللي بينكر ان الكون ده وراه اله هو اللي رتبه هو اللي دبره هو اللي خلقه الشباب اللي بينكر كل ده عامل بالظبط زي واحد دخل آآ آآ دخل دار نشر فلقى رواية اسمها جميل قوي واللوحة اللي عليها جميلة قوي بدأ يقرأ في الرواية لقى حبكة درامية ملهاش حل ولقى تصاعد في الحبكة الدرامية ولقى الشخصيات بتاعت الرواية في قمة الحبكة ولقى حط حبيب قلبي وزع بعد ما تخلص اقعد وزع بعد ما تخلص ولقى الشخصيات والحبكة بتاعت القصة في غاية الروعة لحد ما وصل لنهاية القصة لقى قصة في غاية الامتاع فراح للراجل بتاع المكتبة قال له لو سمحت قال له ايه قال له هي ال ال الرواية ديت بتاعت مين قال له الروايه دي مش بتاعت حد قال له انا مش بتاعت حد قال له الروايه دي ملهاش مؤلف قال له الروايه دي ملهاش مؤلف قال له اه قال له ازاي انت يا عم مجنون ولا انت عقلك في حاجه قال له يا ابني والله ما لها مؤلف استغفر الله العظيم واتوب اليه ده في قرد هرب من صاحبه وقام جاي قعد على الكيبورد بتاع الكمبيوتر ده وقعد يضرب كده اهو كده اهو كده اهو قام مطلع الروايه ديت وبعد كده قام داخل كده برضه صدفه على برنامج الرسم اللي موجود على البتاع قعد يشخبط يشخبط يشخبط قام مطلع لك اللوحه الفنيه اللي على غلاف الروايه ديت وبعد كده ضرب جنب اللوحه بتاعه الروايه قام مطلع لك العنوان بتاع الروايه متناسق مع الروايه يا ابني ده قرد يا ابني وضرب على الكيبورد الكلام ده يبقى مجنون اللي يصدقه يا جماعه والله ثم والله لو رحنا مستشفى المجانين قلناها المجنون لا يتف في وش اللي يقولها له مش لو رحنا لواحد عاقل لو رحنا لواحد مجنون والله ما يعقلها وهو فاقد للعقل اصلا يبقى اللي مش مصدق نعيم القبر اللي مش مصدق عذاب القبر اللي مش مصدق اللي بيحصل ده يعني انت صدقت ان ان لا يمكن يكون المصباح الكهربائي الا بسبب اديسون وما صدق وصدق وما صدقتش ان الشمس دي الشمس دي ممكن تبقى صدفه كده ما تنفعش يعني مش لازم ربنا يعني انت ازاي يا اخوانا ازاي يا جماعه يقول لك التطور يا عم لو في تطور يا عم ده انا بص ده انا هجيبها لك من الاخر للاخر لو في تطور ولو ان ده كلام اصلا علميا مليان تهافت انما يا عم لو في تطور ينفع ال Note واحد Galaxy Note 1 تبقى Galaxy Note 3 من غير عالم يطوره هو ينفع يا ابني يا عم ده انا هقول لك ان السمكه بقت كذا وان كذا وان الدنيا تطور هو ينفع تطور بدون الله اصلا هو الاجيال بتاعه المحمول مين يا جماعه اللي شال المحمول من اول ما طلع اللي كان حته حديد دي بنشيلها في جبنه ديت اه ايام ما كان الخط ب 1200 جنيه وايام ما كان المحمول مش عارف بكام فاكرين يا اخوانا والمحمول الوقت بقى شكله ايه والمحمول تطور ايه والايفونات هو التطور ده حتى لو قلنا تطور ينفع من غير اله ينفع الكون بابداعه ده اخوانا كيف هذا لو انت ماشي على شط بحر ولقيت قصر ولقيت قلعه بالرمال معموله ومول حواليها مجرى بحري ومعمول لها نوافذ ومعمول لها طرق فبتقول لواحد هو ايه ده قال لك يا عم ده الموج كان هاجم امبارح فقام ضارب الشط جامد فقام عامل القلعه دي اللي يقول كده بعال ولا مجنون اذا كنت انت ما صدقتش ده تصدق ازاي ان هذا الكون بدون الاله يا اخوانا ما اقوله الليله حق وسيقع قل كل ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هيحصل هيحصل لازم نصدق يا اخوانا لازم يبقى عندنا يقين في الله لازم يبقى عندنا يقين في موعود الله واول يقين في موعود الله القبور القطعة الوحيدة من الاخرة التي توجد بيننا على وجه الارض كل اللي بقوله لكم ده لو كشف لنا الخطاء في مقابر العيسى وده هنشوفه بعينينا كل اللي بقوله لكم ده من نعيم او سنقوله من عذاب لو ربنا حول لنا كل قبر من بره الشاشة نشوف بها اللي بيحصل جوه لرأينا هذا يا اخوانا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان نصدقه عايزين يعني آه آه آه عايزين يعني طبعا احنا وصلنا لنقطة عشان اكمل نعيم القبر اعتقد هيبقى صعب ايه رأيكم نكمل نعيم القبر المرة الجاية ايه رأيكم نكمل نعيم القبور وفي نفس الوقت برضو احنا عندنا بتخليكم ايجابيين قولوا اه او لا انا ما بحبش الملتزم اللي ما عندوش روح مبادره وما عندوش ايجابيه وما عندوش ذاتيه ثلاث صفات اللي عنده الثلاث صفات دول حبيب قلبي ونور عينيا ويعني لو يعني بصوا افديه حياتي واللي ما عندوش الثلاث صفات دول هو زياده عدد وخلاص اللي عنده ذاتيه اللي عنده روح مبادره اللي عنده ايجابيه اللي بيدي رايه اللي ما يشوفش مشكله مثلا في الدرس الا ويحاول يحلها اللي ما يشوفش مشكله في الواقع اللي للاسلام الا ويحاول ي... الايجابي الملتزم الايجابي ملتزم الكحروت الملتزم الاضافه اللي دخوله معانا هنا اضافه لان في ناس دخولها معانا مش اضافه يا جماعه هو واحد قعد انما في واحد دخوله اضافه ساعات لما بقعد في الورش انتوا عارفين ان انا نزلت الورش بقالي اسبوعين بفضل منه الله بمسك ورشه كل مره لما بقعد في الورش ساعات الاقي شباب قاعدين في الورش اضافه اقول ده اضافه للدرس وجود ده معانا بيخليني مطمن ان النوعيه دي معانا وساعات بلاقي ناس قاعده ها هنعمل ايه هو مستني القطر ماشي فين واحنا ماشيين وراكوا لا خليك اضافه خليك دايما اضافه في الحياه خلي ليك دور ايجابي حقيقي يزقنا كلنا لقدام محدش يستقل بدوره ابدا ابدا يا جماعه فانا دلوقتي بقول لكم ان المره الجايه المفروض ان شاء الله المره دي كانت نعيم القبر والمره الجايه كانت اهوال القبور العشره يعني كنت هشرح اصلا هو ايه القبر اصلا انسى ان في نعيم وعذاب القبر ده مرحله المرحله دي ملامحها ايه لها عشر ملامح ليها عشر احداث وبعد كده هنتكلم بناء على الملامح ديت على عذاب القبر ان العشر ملامح دول بقوا عذاب ولما نتكلم عن نعيم القبر نفس الموضوع ان العشر ملامح بقوا نعيم بس انا اردت ان انا نبدا بالنعيم آآ آآ عشان يعني الموضوع شادد قلبي يعني ان احنا نتكلم عن نعيم القبر وجمال القبور والنعيم داخل القبور آآ فلان برضو التوصيات النهارده معانا توصيتين ثلاثه عايز اركز عليهم ومش عايز اطول في الوقت باذن الله عشان فرح اختنا الكريمه وفرح اخونا الحبيب ان شاء الله باذن الله وفرح اخت الباشمهندس احمد عرابي طبعا حبايب قلبنا يعني وفرح اخونا حبيبنا عموره شيخ عمرو ان شاء الله باذن الله فانا ايه هو ما فيش افراح بعد العشاء يا جماعه على فكره بس يعني يعني في مراكز قوه بقى بس هنعمل ايه يعني بس هو مفيش افراح بعد العشاء عشان ما حدش يزعل مني في موضوع الافراح بعد العشاء انا مانعه تماما يعني انا مانعه تماما الافراح بعد العشاء يعني عشان بس ناخد بالنا بعد هذا يعني آه انما اخويا لما هيبقى يعني له معزيه على قلبي انا يعني مش قادر يعني حبيب حبايب قلبنا كلهم يعني ربنا يحفظهم آه ف لان في توصيتين مهمين ان شاء الله دلوقتي فالمره الجايه ممكن نكمل نعيم القبر ونتكلم في عذاب القبر بالمره واهوال القبور العشر ايه رايكم في الموضوع ده ايه رايكم في خط السير ده ايجابيين يعني طيب يا عم ربنا يبارك فيكم ويحفظكم الوقت ان شاء الله ولو اني مش عارف برضه هنخلص المره الجايه كل الكميه دي امتى انما ان شاء الله لازم نخلص يعني ثلاث مرات في القبر كتير يا جماعه يعني احنا متفقين ان السلسله دي مش تفصيل فان شاء الله المره الجايه كده كده اللي هيخلص المره الجايه دارس هنا بقى يعني احنا المره اللي فاتت القبر والمره دي القبر المره اللي فاتت تمهيد ومقدمه والمره دي نعيم القبر والمره الجايه المفروض اهوال القبور العشره ورشته النجاه من عذاب القبر هنقوم زقين حته من نعيم القبر للمره الجايه ان شاء الله باذن الله ونكمل وربنا يعيننا يعني يعني الله المستعان الله المستعان الموضوع يمشي كده ان شاء الله باذن الله الوقت يا جماعه لازم نزور المقابر يعني احنا الوقت بنتكلم عن المقابر مش عشان انت ما تزورهاش وانت ما تزوريهاش زيارة المقابر للنساء جائزة ولا مش جائزة مش جائزة صح جائزة بس ان امنت الفتنة بحجابها الشرعي وامنت الفتنة يعني لو رايح مع زوجها لو رايح مع اخوها ورايحة بالنهار ورايحة بحجاب احجابها الشرعي ومش رايحة بنية زيارة الاموات انما رايحة بنية الايه العظة والاعتبار خدتوا بالكم معايا من الفكرة ديت يبقى اذا يا اخوانا عايزين نزور المقابر عايزين زار مين اللي زار المقابر الاسبوع اللي فات او اللي قبله اللي زار المقابر مره الاسبوع اللي فات او اللي قبله يرفع ايده طيب يعني يعني يعني انا يعني طب ازاي يا اخوانا يعني المفروض ان ان اللي يزوروا المقابر انا انا المتوقع ان 90% كان رفع ايده عشان كده الاسبوع ده ان شاء الله هنعمل زياره جماعيه للمقابر باذن الله سبحانه وتعالى كلنا هنقوم نازلين ايه المقابر مش حتى لو هنموت واحد مننا ونقوم ايه عاملين جنازه كده ويبقى ايه و... يعني كان احنا داخلين ورا ميت وخلاص يعني هنزور المقابر فانا يعني قعدت مع اخواني من مربين الورش ومن قادة الورش قعدت مع اخواني وقلنا ايه اليوم اللي نقدر نزور فيه المقابر فلقينا ان انسب يوم باذن الله سبحانه وتعالى اتفقنا عليه عصر الثلاثاء عصر يوم الثلاث الجاي باذن الله ليه بقى اول حاجة اشمعنى من العصر للمغرب لان من العصر للمغرب انا قلت لكم المرة اللي فاتت زوروا المقابر في ثلاث اوقات ايه هما ها الظهر عشان حرقه الشمس تفتكر النار اللي جوه ولا اعوذ بالله على المعذبين فتفتكر عذاب القبر والمغرب عشان ايه ده وقت حساب الملكان وقت غروب الشمس حتى لو مدفون الساعه 2 بالليل حتى لو مدفون 7 الصبح بتدخل قبرك ترى منظر الشمس وهي تغيب ده المنظر اللي بيبقى خلفيه حساب الملكين اصلا ف يعني يعني كان المعنى الشمس تقوم طالعه من جديد ومنوره يا تقوم غايبه وتضلم والعياذ بالله بقى ربنا يحفظنا يعني ف يعني طبعا يعني يعني عايزين نتدبر يا جماعه نفهم الموضوع ايه طيب وقلنا الوقت الثالث بالليل اشمعنى بالليل عشان نفتكر ظلمات القبور عشان نفتكر ظلمات القبور من العصر للمغرب احنا وسطناها خدنا وقتين لحقنا شويه حر اه فنفتكر ايه عذاب القبر ولحقنا قبل المغرب فنفتكر ايه حساب الملكين باذن الله سبحانه وتعالى وتبقى زياره ساعتين تبقى زياره ربع ساعه كل واحد فينا يعيش بقلبه معاها ان شاء الله باذن الله إيه إيه هنصلي العصر في مسجد الصفطاوي ان شاء الله هنصلي العصر فين مسجد الصفطاوي باذن الله هيبقى يوم ايماني كده على بعض صلي العصر في مسجد الصفطاوي باذن الله كل قائد ورشه ومربي ورشه يقوم واخد ايه اخوانه كلنا نقوم طالعين على مقابر العسوي ان شاء الله باذن الله نتدبر في المقابر ان شاء الله باذن الله ون و و يعني ونعيش بقلوبنا لحد قبيل المغرب وبعد كده نقوم رايحين مصليين المغرب فين مين اللي قال التوحيد
هنحاول نكلم اخواننا المغسلين كلهم لو في جنازه يجيبوها لنا عصر طيب خلاص دكتور احمد بيقول ان ان شاء الله هنحاول نكلم اخواننا المغسلين كلهم يتصرفوا في ميتين معانا ان شاء الله وباذن الله سبحانه وتعالى يجيبوا لنا اكبر كميه من ميتين على مسجد الصفطاوي ربنا يستر والله يا اخوانا والله احنا قاعدين نتكلم والله اعلم مين فينا هيعيش اصلا اليوم الثلاث الله اعلم فيعني الله اعلم ممكن نصلي على مين يوم الثلاث فيوم الثلاث ان شاء الله اخواننا المغسلين نحاول نكلمهم يجيبوا لنا جنازه في صفطاوي يعني اللي هيبقى صايم هيقوم ضارب ايه صيام والجنازه واتباع الجنازه ولو بس اي حد مسكين كده صدقه هيبقى ضرب الايه ان شاء الله باذن الله يبقى ضرب الاربعه بتوع ابو بكر الى روشته دخول الجنه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام يبقى هنصلي العصر في الصفطاوي نطلع ان شاء الله قاده الورش ومربين الورش والاخوه كلهم باذن الله على المقابر نقوم نزور المقابر مع بعض ان شاء الله زياره جماعيه ساعتين حلوين كده نتدبر في امرها صلاه المغرب فين صلاه المغرب فين في مسجد ايه التوحيد يوم الثلاث باذن الله اشمعنى مسجد التوحيد شيخ مصطفى العدوي يبقى حضرنا درس ايه عالم من العلماء يبقى حضرنا درس عالم من واحنا في الطريق بقى كل واحد لو كان صايم يتصرف في ايه في اي حاجه كده يعني نشوف الاخوه بقى والحب والايثار في المواقف ديت نحضر درس عالم الشيخ مصطفى المره اللي فاتت كلنا كنا حاضرين انا واخواني بقى اللي ماسكين الورش وكده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان درس عن الالحاد تحفه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى كان درس عن الالحاد قوي جدا واظن ان الشيخ ممكن يكمل في السلسله دي اصلا او ممكن يعني يتناول موضوع الالحاد الفتره الجايه ان شاء الله ف يعني نقوم حاضرين للشيخ مصطفى حاضرين منتظمين قاعدين صف اول كده ان شاء الله باذن الله مسلمين على الشيخ بايسين ايديه وراسه السلام عليكم وعليكم السلام يبقى يوم ايماني جميل رحنا المقابر ورحنا زرنا عالم من العلماء وتاخينا واتقابلنا مع بعض ان شاء الله باذن الله يبقى يوم الثلاث الصلاه فين اخواننا قط الورش اللي معانا اخواننا المربين جاهزين اللي جاهز يرفع ايده معانا دكتور محمد ان شاء الله ها شيخ جمال اخواننا حد رفع ايده من ورا بس انا انا عايز قط الورش اللي موجودين يا اخواننا دكتور محمد ثروت الشيخ احمد طاهر الشيخ محمد ربنا يحفظكم يا رب ربنا والشيخ احمد سعد دكتور احمد ويعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى اخواننا هم احنا مرتبين مربطين مع اخواننا هم في الورش ان شاء الله هتتفقوا على هذه التوصيه يعني انا الورشه اللي هقعد فيها النهارده هيبقى التوصية بتاعتها ايه يوم التلات وتوصية الورش كلها يوم التلات بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى ديت نقطة المقابر خلاص إيه، النقطة دي اتفقنا عليها وخلصناها ان شاء الله بإذن الله طيب إيه، وارجو ان احنا نذكر بعض بقى كويس ال- انا عايز كل واحد مننا وكل واحدة مننا تزور المقابر لوحده بقى روح يا ابني زور قبرك يا ابني يا بنتي روحي خدي جوزك ودخليه تزور المقابر يا اخوانا الا فزوروها ده عنوان السلسله بتاعت المقابر ده ايه الا فزوروها كلمه النبي عليه الصلاه والسلام زوروا المقابر يا اخوانا طيب كفايه بقى مقابر عشان في فرح فاحنا نقلب بقى على التوصيه اللي بعد كده نقلب على التوصيه الثانيه التوصيه الثانيه المره اللي فاتت انا اعلنت عن مشروع اللي هيفتكره نديله موبايل هديه إيه؟ اعلنت عن مشروع اسمه ايه صحح تلاوتك فضل ومنة الله سبحانه وتعالى دار البيان شكلها يفرح بعد الاعلان عن مشروع صحة تلاوتك تلاقي ما شاء الله تقول 40 واحد جايين يصحوا تلاوتهم هيصحوها ازاي مش عارف آه 40 واحد. مش عارف بتاع 20 واحد جايين يحفظوا فضل ومنة الله سبحانه وتعالى فقلت بقى ايه الدرس فضل ومنة الله يعني في شباب كتير فضل ومنة الملك وحده سبحانه وتعالى ليه ما نزقش لقدام بقى فاتفقت مع اخواني في دار البيان في مشروع المحطات السبعة ان احنا هنعمل دورة في حفظ القرآن استثنائية في حفظ الجزء التسعة وعشرين والتلاتين بمناسبة ان باقي على رمضان كام يوم خمسة وسبعين يوم افيقوا افيقوا يا اخواني باقي 75 يوم ان شاء الله السلسله بتاعت قناه الرحمه في شعبان هتبقى سلسله يوميه ان شاء الله اسمها رمضان ليس عصا سحريه رمضان مش هيجي يقلبك عابد ناسك لو ما استعدتش في ال 75 يوم دول انت حر هتضيع عليك موسم هيزقك ألف سنه في علاقتك بالدين باذن الله سبحانه وتعالى فقلنا ان احنا نبدا من الاستعداد لرمضان برضه دوره في حفظ القران 29 30 وزي ما كرمنا اللي اتخرجوا فيه صحح تلاوتك المره اللي فاتت ان شاء الله نكرم اللي, اللي اتموا الدوره ديت وهيبقى فيها جوائز مننا ان شاء الله تشجيعيه ليهم باذن الله سبحانه وتعالى اخواننا مين اللي ماسك المحطات السبعه هنا هو فين ها، حد من اللي ماسكين المحطات السبعه يا اخوانا لا ما انا مش عايز كده انا انا مش شايف لو حد ماسك المحطات السبعه موجود هنا عشان بس نتاكد من موضوع الترابيزه الناس اللي هت... الناس اللي هتيجي فين يا اخوانا الشيخ خالد فين دكتور محمد جلال فين انا كده ارجع في كلامي الشيخ صلاح فين طيب هو بص يا اخواني عموما يعني انتوا ان شاء الله باذن الله هتلاقوا الترابيزه بتاعت المحطات السبعه ورا وانتوا كلكم عارفين مكان دار البيان مكان دار البيان فين فين تحت بيتي على طول في سامي الجمل طبعا بيتي فين مش مهم بيتي فين بس يعني ايه يعني خلينا حبايب كده ان شاء الله وبيننا حاجه اجتماعيه كده آه، في سامية الجمل ان شاء الله باذن الله آه، آه، دار البيان عند مسجد البدر في وسط شارع سامية الجمل الرئيسي دار البيان مشهوره جدا باذن الله سبحانه وتعالى واعتقد ان ثلاث ارباع الاخوه عارفينها ان شاء الله عاملين دورة في حفظ الجزء ال 29 وال 30 دورة استثنائية إيه، المفروض ان شاء الله باذن الله ان انتم يعني لو لقيتوا الترابيزة بتاعت المحطات السبعة ورا تقدموا فيها ان شاء الله باذن الله والا فتذهبوا مباشرة الى الايه الى إيه، دار البيان البدء يوم الاحد العصر في دار البيان اه اخوانكم معلش بقى آه، جاي بعتين لهوت أنا ما خدتش بالي ثلاث ايام في الاسبوع زي صحح تلاوتك بالظبط لمده شهر واحد الدوره مدتها شهر واحد البدء يوم الاحد العصر في دار البيان البدايه امتى يوم الحد ايه العصر في دار البيان البدايه يوم الاحد العصر في دار البيان باذن الله سبحانه وتعالى يبقى ده حفظ القران يا بخت والله يا جماعه احنا قاعدين نتكلم على المقابر و- وفي عرض حسنه تحت التراب الحرف بعشر حسنات ملايين الحسنات بسبب حفظ القران بسبب حفظ القران فده يبقى كده خلصنا حفظ القران وكده خلصنا موضوع زياره القبور ورشه العمره فين مين اللي معانا هنا من ورشه العمره ها شيخ سعد مين تاني لا مين من الافراد معانا من العمره من اللي كانوا معانا في العمره اللي موجودين في ورشه العمره ماشي ربنا يحفظكم مين تاني انا مش مش شايف اهو ماشي دكتور محمد خلاص اصل بفكر النهارده اقعد في ورشه العمره ان شاء الله باذن الله ن- نقومها تاني كده طيب يا اخواني هن بعد الدرس ان شاء الله باذن الله فرح اخونا واختنا ان شاء الله باذن الله آه، آه، آه، انا شايف الشيخ علي قاسم انا شفت الشيخ علي قاسم وانا متاكد ان انا شفته بس مش عارف الشيخ احمد جلال موجود ولا لسه ما جاش آه، آه، انا يعني ان شاء الله الشيخ احمد جلال جه يعني احنا معانا دلوقتي حبيب قلبنا الشيخ احمد جلال ونور عيننا الشيخ علي قاسم ويعني ان شاء الله باذن الله هيبقى الفرح ثلاث افراح فرح بالشيخ علي وفرح بالشيخ احمد ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وان شاء الله باذن الله بقى يعني يعني جو الحب بقى وجو الفرحه بشيوخنا ودعاتنا حبايب قلبنا ونور عينينا ان شاء الله باذن الله نفرح بيهم بقى بعد العشاء ان شاء الله ونفرح باخونا واختنا اللي هيتجوزوا ان شاء الله باذن الله وبعد ما نخلص الفرح مباشره هنعمل ايه رد يا لا مش سامع مش سامع الورش كل واحد يقعد في ورشته لان الورش دي مستقبلنا كلنا اوعوا في لو في يوم من الايام نمت راحت عليك مصحة العشاء تيجي تلحق الورش لو ما لحقتش الدرس الورش دي مستقبلك ومستقبلك اوعوا تتهاونوا بقضيه الورش يا جماعه دي مستقبلنا والمحضن التربوي بتاعنا باذن الله اخوكم دكتور الغريب رمضان واخوكم دكتور عبد الرحمن الصاوي واخوكم حازم شومان بيدعوكم هم الثلاثه لدرس مشترك بينهم الثلاثه يوم الحد المغرب في مسجد الصفطاوي من المغرب للعشاء باذن الله سبحانه وتعالى ايه يبقى اتفقنا النهارده على ايه يوم الثلاثه العصر فين صفطاوي عشان ايه رحله القبور ان شاء الله ويوم الحد العصر فين في دار البيان عشان تحفيظ القران سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير